بعد أدعو الله عز وجل في بداية هذا الدرس عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا صبرا ضيقا إلا شرحته ولا ضالا إلا هديته ولا غما إلا أذهبته ولا طالبا إلا نجحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا شيطانا إلا طردته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها خير أيامنا يوم أن نلقاك فك اللهم الكرب عن المكروبين اللهم فك أسر المأسورين اللهم انصر المجاهدين المؤمنين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان ول يا رب أمورنا خيارنا اللهم لا تول أمورنا شرارنا اللهم يا ربنا أصلح لنا أحوالنا واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا ويض بالإيمان قلوبنا اللهم قو لنا حجتنا اللهم ألهمنا صوابنا بلغنا مما يرضيك آمالنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اجعل ثارنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم من أراد بمسلم كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين انصر الإسلام وأعز المسلمين واطرد عن بيوتنا شياطين الإنس والجن وأبعد عن زوجاتنا وأبنائنا وذرياتنا شياطين الإنس والجن اللهم ألهمنا صوابنا اللهم بلغ بنا يا ربنا جنتك يا أكرم الأكرمين فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح فينا اللهم فرح قلبه بنا اللهم شفعه فينا اهدنا من يده الشريفة شربة لا نضمع بعدها أبدا لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم مقعد صدق عند مريض مقتدر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا السابع والعشرون من دروسنا حول تفسير أحاديث صحيح البخاري التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل والتي شرحها لنا الإمام ابن حجر العسقلاني من كتاب أو من خلال كتابه العظيم فتح الباري في شرح صحيح البخاري والذي عاش وعكف على شرح هذه الأحاديث على مر خمسة وعشرين عاما متواصلة فرضي الله عن الإمام ابن حجر ورضي الله عن الإمام البخاري ورضي الله عن التابعين وتابع التابعين والصحابة والذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا في زمرتهم وأوردنا الحوض الذي يشرب منه الحبيب يا رب العالمين شربة لا نرضى بعدها أبدا حديث اليوم إن شاء الله هو الحديث رقم 114 من أحاديث صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبقى عبد الله وابوه من ايه؟ من صحابه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. نقول سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص نفس القضيه رضي الله عنهم جميعا. وكما قلت من قبل كم يؤلمني كثيرا ان التاريخ المزور الذي ندرسه يجعل كل المصريين يقولون عن اي صحابي او تابعي او حتى واحد يمكن ما نعرفش تاريخه كويس سيدنا الشيخ الفلاني او سيدنا فلان تيجي تقول له طب مين فتح مصر؟ يقول لك عمرو خلي بالك وكأن عمرو هذا جاره او الذي كان يلعب معه كرة في الشارع سيدنا عمرو بن العاص الله يرضى عليه وعن الصحابة جميعا هو الذي جعل الله فتح مصر على يديه وجعل الخير في مصر على يديه ولقد قلت وكررت مرارا وما زلت اقول كل صلاة المصريين لهم وكل عبادة المصريين لهم وإسلام المصريين لهم في ميزان حسناتهم ويجمع هذا على مر التاريخ إلى أن يرث الله الأرض من عليها وتوضع في ميزان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه شوف العظمة لكن الكارثة أن التاريخ أو اللي بيدرسوا لنا التاريخ قالوا لنا أن عمرو بن العاص كان راجل داهية وكان راجل مكار ولا ماكرة ولا داهية إلا الذين يدوقوننا ويتوهوننا في دهاليز التاريخ المزور البعيد عن حقائق الأمور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه كما أنه في مصر أيضا جملة على الألسنة تقول سب يزيد ولا تزيد انت مالك انت ومال يزيد انت مالك انت ايش عرفك القضيه انت لا تسب احدا ابدا لا تسب الا من جاهر بمعصيته ومن كان على قيد الحياه ولا يجب عليك ان تسب لانك ان سببت فان ذلك يعوض لسانك السب واللعن ولذلك يحذرنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم قال لا يلعن الرجل ابويه قالوا وكيف يلعن الرجل أبويه يا رسول الله قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه صح ولا لا؟ يعني الإنسان مننا يقول له أبوك يقول له أبوك أمك صح يبقى الراجل ميت في تربته وتصل له اللعنة والسب وأنت السبب والعياذ بالله رب العالمين حتى إن القرآن حذرنا من أن نسب الذين كفروا نفس الكفار ما نتبعش نقول لهم نجيب واحد على غير دين الاسلام ويقول بقول لك ايه انت كافر وابوك كافر وهتروح النار يقول لك اهو انت اللي 60 كافر وانت وابوك اللي هتروح صح ولا مش صح؟ يبقى اذا المساله ليس هذا هو الاسلام قد تسب انت دينا او مله او تابعا لا يتبع دين الاسلام فيرد للاسف الشديد بان يسب الاسلام ونبي الاسلام ودين الاسلام يبقى انت تسببت في ان صار هذا في دين الله الحق وهو الاسلام الذي رضيه الله لنا دينا والانسان من هنا يتعود الايه الفحش والبذاءه ولعلنا تعلمنا الادب في الردود حتى على من يسيء الينا من استاذ الادب صلى الله عليه وسلم لما مر او كان اليهود يمرون عليه ويقولون السلام عليك يا محمد أي الموت عليكم فكان يقول وعليكم وبس وعليكم والله إن كان ده سلام يبقى سلام إن كان سلاما فهو سمعتهم عائشة رضي الله عنها مرة أم المؤمنين فلما قالوا السلام عليك يا محمد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها بل عليكم السام واللعنة أبناء القردة والخنازير هم أبناء فرقة وخليل ولا لا بل عليكم أنتم اللعنة أبناء الفرقة والخنازير يتبسم الحبيب ويقول يا عائش يا عائش يعني تجوز يجوز انك تدلع مراتك يا عائش المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخاب في الاسواق يا سلام لا يطلع كلمه وحشه ولا يطلع كلمه فاحشه بذيئه ولا صوته مرتفع في الاسواق وتجد النهارده المسلمين لما يقعدوا يتناقشوا في موضوع يوصل لضرب اليد يتشابكوا بالاسم يتناقشوا في موضوع قول اعرض وجهه نظرك والثاني اعرض وجهه نظره وبعدين نقول والله ايه نرد الامر لاهل الامر ان كان علم يبقى علم ان كان فقه يبقى فقه ان كان طب يبقى طب ان كان لكن لا مفيش واحد مصري مفيش حاجه ما يعرفهاش ومفيش حد مصري يعرف حاجه خلي بالك للاسف يعني كل مصر حاطط انه يعرف كل حاجه وبالذات الدين ويقعد يجادل يقول اصل انا عشت مع اخواني في المكتب والجبله الله في ايه؟ لا اصل قلنا ان ابو حنيفه بيوسعها حبتين في في مساله العقل لكن الامام احمد بيمسك حبتين في مساله الروايه الله الله الله, الله. انت درست اصول فقه يقول لا هو انت بقى دارس فقه مقارنه ابدا الله ده انت عارف علم الجرح والتعديل لا ما حصلش امال جاتك بتتكلم في ايه؟ على انا بتتكلم المهم هي المقدمه دي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه مرض قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر بن الخطاب قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا الصحابه وهم قاعدين حوالين الحبيب حصل ايه؟ كتاب بس اختلاف غير الاختلاف اللي في دماغك انت فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه هذا هو الحديث بتاع النهارده إن شاء الله التنازع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوفاة طبعا واضح عنوان الحديث وعنوان موضوعنا إن شاء الله وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم عايز توسعوا يعني قلوبكم معايا وعقولكم ولعل لعلنا نعيش لحظات منشرح الصدر في ايام يقل فيها انشراح الصدور نسال الله عز وجل ان يشرح صدورنا وان يغفر ذنوبنا وان يغفر عيوبنا وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه طبعا قبل الدخول الكلام عن وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبعد أن نصح الأمة وكشف الغمة صلى الله عليه وسلم لابد من الحديث عن الأربعة الكبار الذين من حوله رضي الله عنهم كلام عن الصديق رضي الله عنه عن الفاروق رضي الله عنه عن ذي النورين رضي الله عنه عن ابي تراب ابي الحسنين علي كرم الله وجهه ورضي الله عن صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ايه اللي دخل ده ده؟ هنتوقف مع كل واحد من الاربعه الكبار عند موته ونشوف بما اوصى. هنشوف الصديق وصل ايه؟ والفاروق وصل ايه؟ وذو النورين بما اوصى وابو الحسنين ابو تراب كرم الله وجهه بما اوصى. وبعد ذلك نجلس وندخل على اواخر الكلمات التي نطق بها الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل ان تفارقه الروح ثم ناخذ الحكمه بعد ذلك والوصايا التي اوصى بها الحبيب امته كما يوصي الاب الرفيق الشفيق ابناءه عندما يشعر ان الموت قد دنا وحان يبتدي يوصي اولاده ويبتدي ينصحهم وابتدي يقول لهم عصارة تجاربه فما بالنا والحبيب يفارق الدنيا ماذا قال لصحابته وماذا قال لنا صلى الله عليه وسلم تعال لأبي بكر أبو بكر رضي الله عنه وهو أحب الناس إلى رسول الناس أحب واحد إلى قلب الحبيب وكان الرسول يقول فيه لولا أن صاحبكم لولا أن صاحبكم قال الرحمن الرسول بيتكلم عن نفسه يعني لولا ان صاحبكم قال للرحمن لاتخذت ابا بكر خليلا وكان كما قلنا في خطبه الجمعه بشر مرات خمس بالجنه تبشير واضح ليس عن طريق الكنايه ولا عن طريق التوريه ولا عن طريق التلميذ بل خرجت كلمات واضحة ظاهرة صادقة من فم الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى أن أبا بكر من أهل الجنة واضحة جدا لا لبس فيها ولا غموض ثم بعد ذلك كان هو أميره على الحج في السنة التي كانت تسبق حجة الوداع بعد أمير على الحج ينوب عنه صلى الله عليه وسلم شوف الأدب إلى السنة السابقة لعام الفتح الذي تحدثنا عنه الاثنين قبل الماضي وترك الحمد لله هذا الحديث أثر طيب في النفوس السنة التي قبلها ذهب المسلمون يؤدون فريضة الحج تحت إمرة الصديق رضي الله عنه وهو على عرفة إذا به يسمع رغاء ناقة رسول الله سمع صوت الناقه بتاعه الحبيب صلى الله عليه وسلم تعجب فقال ما لي اسمع ناقه او صوت ناقه كصوت ناقه الحبيب ها صوته مش غريب علي فاذا بها بناقه الرسول حقيقه وعليها علي رضي الله عنه قال يا ابو بكر شوف الادب بقى أأمير أم رسول؟ يعني أنت يا علي جاي أمير مكاني ولا جاي برسالة من عند رسول الله أميرا أم رسول مش واحد ده إيه إزاي إيه؟ أبقى مدير عليا ده أنا أقدم منه فين ما يبص الملف الخدمة يبص لسن وسن يبص للشهادات يبص لكلام الوزير فيه لما مدح وقال وتوه هو كلمة واحدة. امير ولا رسول سبحان الله زي سيدنا عمر يبعث ل- لخالد رضي الله عنه محمد بن ابي مسلمه يا محمد بن ابي مسلمه نعم قال له اقسم واشطر مال خالد شطرين تقدر يقسم خالد ده لكم ودي نص وهنا نص وهنا نص الى ان لم يبق الا نعلي خالد مرة كذاب فقال خالد واحدة لكم وواحدة لي قال محمد بن أبي مسلمة يا خالد هذه لا تصلح إلا بتلك قال كلا كلا إنه العدل ما دام أمير المؤمنين أمر بقسمة المال يبقى المال يتقسم بالنص اللي فيه النعلين قال رجل والمنافقين موجودين في كل زمن إنها الفتنة أيها القائد ده واحد بيسخن مين؟ خالد بن الوليد إنها الفتنة أيها القائد قال أنا وابن الخطاب حي فلا فلما عمر على قيد الحياة يبقى مفيش إيه؟ مفيش حاجة اسمها فتن يا سلام يا سلام سبحان الله ولما مات أبو سليمان اللي هو سيدنا خالد الرجل الكبير اسمه سليمان بكى عمر وقال عقمت النساء أن يلدن مثل خالد لكن المستشرقين الخايبين والكتاب بتوعنا الخايبين أيضا يكتبوا كلام غريب يقول لك أصل عمر كان بيغير من خالد بيغير من يد هي المجالس المحلية ولا المقلية ها ده كلام تقوله الصحابة ولكن عمر رأى أن الدول المنفتحة حديثا عندها انبهار بالعبقرية العسكرية اللي عند خالد بن الوليد زي ما كان عندهم انبهار بهرقل أو هرقل وكسرى والجماعة العظماء بتوعهم فكان عندهم تعظيم الأشخاص واحنا عندنا في الإسلام لا تعظيم إلا لله عز وجل وأن الأشخاص إنما هم بشر يؤدون ما أمر الله به بس لدرجة أن رستم أحد قواد الجيش الفارسي في إحدى المعارك قال أريد قبل أن يلتحم الجيشان أن أكلم قائد المسلمين كلمة قال تعالى كلمه يا قائد المسلمين لمين؟ خالد بن الوليد هل حقا ما سمعنا أن الله أنزل على نبيكم سيفا من السماء فأعطاه إياه فلا تدخل معركة إلا وانتصرت شوف الوصل ده وصل قد إيه؟ ها؟ مفي- مفيش معركة دخلها خالد إلا لو انتصر فقال له سبحان الله هو في سيف حقيقة نزل من السماء على الرسول بتاعه وراح نديك السيف ده فمفيش معركة سيدخل فيها إلا وانتصرت قال كلا إنما أنزل ربنا على رسولنا كتابا نقرأه ليلا ونهارا نأتمر بأوامره وننتهي عما نه- عما نهانا عنه فنصرنا بذلك قلت له اه طبعا انت مش شايفني هو انت عمرو بتشوف مش انا بقى ده ده فسيدنا عمر شاف ان الناس بدات تبهر وتنبهر بالعبقريه بتاعت خالد وبعض الناس اللي داخلين في الدين جديد يقول لك هل يعقل ان نهزم ونحن تحت قياده خالد؟ الله الله الله الله المساله بقى تدخل في ايه؟ في مساله اكبر مما ايه؟ مما يحسب لها وكان المسلمون على بداية عهد دخول الشعوب في السلم كافة فكان المرحلة دي ما تقتضيش وجود خالد وإنما كانت تقتضي وجود قوات من أمثال أبي عبيدة بن الجراح والمثنى بن حارثة الشيباني وهؤلاء المسالمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي يقول لك الله هو قد خالد بن الوليد ما كانش مسلم لا كانت الحروب في دمه وكانت المعارك في دمائه وكان سبحان الله قبل أن يبدأ المعركة ها ويقوم ليصلي بالناس كان يخطئ ويلحن في القراءة يردوه يغلط ثاني يردوه فيكفي ويقول شغلتني المعارك والفتوحات عن حفظ كتاب الله كان متاثر وزعلان جدا ويعني اسف ايه في هذه الايه المساله انه ما كانش حافظ كتاب الله فكان يخلي حد من المسلمين يصلي وبعدين يخلي احد الصحابه يقرا امام الجيش سوره الانفال وسوره التوبه ثم يرفع سيفه ويحركه في الهواء حركه ويقول الله اكبر تقبل رياح النصر ويتوكل على الله ويفتح الله على يديه الخير كله سبحان الله هو لما ترك الجيش في العراق وارسل اليه ابو بكر ان الحق اخوانك في الشام فان الدائره عليهم يعمل ايه؟ راح واخد نص الجيش وخير نفسه بين امرين وده شوف العبقريه العسكريه اللي عند صحابه الحبيب الذين تتلمذوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم طائف في التاريخ صلى الله عليه وسلم قال لو سلكت الطريق السليم الصحيح لانتظرنا اعداؤنا فاهلكوا الجيش وهو على سفر لو استن- مشينا في السكه الصح ينتظرون على الطريق ويقتلون ولو سلكنا المفاوز الصحاري لهلكنا من شده العطش فاستخار الله فشرح الله له صدره ان يسلك الصحراء ما يسلكش الطريق الايه؟ المعبد المعروف لان ده الطريق بتاع الناس فسلك الصحراء عمل ايه ده؟ قال الكتاب وشراح السيره سقى الابل عللا بعد نهل يعني كان يروي الابل ويعطشها ويرويها يعطشها ويرويها عشان تخزن اكبر قدر ممكن من الماء في داخلها وصر مشافرها راح تلقاها اقواها وصر اذنها راح تديلها دم وتوكل على الله ليه كده؟ قال لك ما ها- ال- ال- بتوع الطب البيطري عارفين القضيه دي ان هو لما يسد المشاعر بتاعتها مش هتشتغل ويصب ال- الاذن بتاعتها حراره الشمس بتاع الصحراء مش هتخلي الميه المختزنه في الاكياس المختزنه في الخزانات اللي جوه الجبال تفيد سبل الصحراء تتبخر من شده الحراره فاحتفظ باكبر قدر من المياه داخل الخزانات اللي جوه الجبال والميه اللي على ظهور الابل جعلها يشرب منها الجيش وعندما تعطش الدواب من خيول او بغال معه يذبح الابل ويأكل الجنود لحمها ويأكل أكياس المياه التي في داخلها فتشربها الدواب والأنعام التي معها حسنا سارت المفاوز هذه تسعة أيام متواصلة وفي اليوم التاسع فرغ الماء كله اللي على ظهور الإبل واللي جوه في الأكياس المخزنة ده خلص ده خلص وأيقن الجيش الهلكة القوات جم خبروه يا أيها القائد المياه خلصت كلها قال إننا لن نهلك بإذن الله وإن هلكنا فنحن شهداء إن شاء الله المسألة على الطرفين إحنا مش هنهلك لأن لا يهلك إلا الكافر ولا يهلك إلا الفاسق لأن إحنا إذا مت في الوضع ده شهداء من غير شهداء وصل إلى أرض المعركة وقد هزم الجيش المسلم في اليوم الأول الجيش اللي هناك تحت قيادة أربعة من كبار الصحابة كانت الدائرة عليه فاجتمع بهم وقال لهم أشير عليكم إشارة أنا أديكم اقتراح وأنا نفسي المسلمين يبقى عندهم أدب الحوار ويتعلموا أدب الاختلاف ولما مسلم يسدي لأخيه نصيحة ما يتكلم ما يتكلموش بالزندقة والفسق والفجور والكفر لا، لا. أنت تسمع نصيحة الناس ورحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا بس يكون نصيحتك لأخوك المسلم صادقة ما فيهاش آه، تحقير لمعنوياته ما فيهاش تكسير ل- ل- للقدرات اللي عنده ما فيهاش سخرية منه وإنما تكون صادقا فيما تقول فما خرج إلى القلب وصل إن شاء الله إلى القلب قال له أقول لكم اقتراح اتفضل يا خالد قال احنا بدل ما بن- بتحاربوا تحت اربع جيوش والجيش بتاعنا نمره خمسه احنا نجمع الخمس جيوش دي تحت جيش واحد ونخلي له بدل ما هو خمس قوات نخلوا قائد واحد واحنا الخمسه كل واحد يتولى القياده يوم يا سلام لو القوات المسلمين العرب يسمعوا الكلام ده كل واحد يتولى القياده يوم مش مسألة كراسه بس لا. كل واحد يتولى يوم بس واتركوا لي اليوم الاول انما الفتحه بس وفيه المسلمين راح جمع الخمس جيوش مع بعض وغير وضع الجيش تماما اللي كانوا في المقدمه امبارح جابهم في المؤخره واللي كانوا في الوسط جابهم في الميسره واللي كانوا في المؤخره جابهم في ال- او المقدمه او ال- كده جابهم في الميمنه لخبط العمليه وطبعا كل فرقه من الجيش لها علم معين كل قبيله وكل جماعه دول بتوع الشام لهم كذا ودول العراق لهم على كذا وبتوع المدينه لهم كذا لهم كلهم مسلمين لكن زي عامل زي ايه شعارات بتاعت الايه بتاعت الافرع القوات المسلحه صح ولا لا كل واحد له ده زي زي بتاعه اخضر والثاني ازرق والثاني اسود وربنا يجعلها بيضه ان شاء الله المهم سبحان الله فلا برضه ايه غير الاعلام والرايات وبعدين جاب 100 فارس وقال لهم انا عايزكم ما تعملوش حاجه تيجوا في مؤخره الجيش وبالفرق ال- ال- الخيول بتاعتكم تعملوا محلك سر في الرمله بس احنا عايزينكم تطيروا الغبار ورانا الجماعة الرومان صبح الصبح بصوا الإيديش جديد وعدد ضخم مجمع وبعدين من ورا خالص شايفين تراب جاي قال لك اه ده احنا تعبنا معاهم في اليوم الاولاني ده فيه مدد جاي لهم في ايه؟ مدد جاي لهم من المدينه من عند عمر من عند ابي بكر خليفه الرسول اه نروح منهم فين دول؟ سبحان الله فخالد رضي الله عنه قال لهم انا اتوكل على الله وهبقى على القائد بتاعهم ابرد وبعدين اول ما اقول الله الشعار بتاعه دايما معروف الله اكبر رب رياح الناس توكل على وخش القعقاع بن عمرو التميمي الله يرضى عليه كان على راس 100 فارس عينهم على خالد لان هو خالد لما بعت لابي بكر رساله وهو في العراق قال له عقبال ما اروح الشام انا عايز مدد بعت لي ايه؟ جيش هو وصل عند الشام ليه القعقاع جاي قال ده جاي برساله من ابي بكر فتح الرسالة أما بعد بعد المقدمة يعني فإن جيشا فيه القعقاع لن يهزم بإذن الله أبو بكر حارب بأقدار الرجال كما علمه حبيبه وأستاذه صلى الله عليه وسلم اه إن فيه راجل لما يغيب عن العيلة العيلة كلها تتهز وفي 100 راجل لما يغيب عن العيلة العيلة تترحم وتقول الحمد لله رب العالمين يعني القضية في راجل ب 1000 راجل و2000 و5000 راجل وفي راجل قال علي كرم الله وجهه هناك رجل رجل ورجل شبه رجل ورجل لا رجل ارميني امير المؤمنين ده اما الرجل الرجل فهو الرجل الذي يشير ويشار عليه يشاور ياخذ ويدي الكلام مش خلاص كلامه ما ينزلش الارض ورجل نصف رجل يشار يشير ولكن لا يشار عليه ياخذ يعني يدي الراي لكن ما يحبش ياخذ راي من حد ورجل لا رجل رجل لا يستشير احدا يقول لك ما دام انا فاهم ان جيشا فيه القعقاع لن يهزم ابدا خلاص واحد غير سيدنا خالد يقول اما بس يعني القائد بس الاعلى بتاع القوات المسلحه اللي قاعد لي في المدينه قول له بعت مدد بعت القعقاع يعني القعقاع ده ده, ده, ده جيش ال ال الروم يربو على ال 180 او ال 200000 واحنا مش مكملين 40000 ولا يعني مش مش خمس حتى مكملين الخمس القعقاع حاطط عينيه على خالد بن الوليد مع عباس المبارك الراجل الراجل قائد الرومان قال لهم شوف انا وانا والد خالد تطبع 40 منكم جاهزين مجهزوا تيجوا تروحوا تجهزوا عليه هو اول ما نقتله خلاص اعرفوا ان المسلمين دول ايه انتهى الامر اثناء المباركه وانطلق الاربعون فارسا من بين جيش الاعداء وقبل ان يصلوا الى خالد كان القعقاع يحميه بجسده يعني القائد رمى اه اول ما القعقاع وصل وبدا في مناوشه الاربعين الى ان ياتي الباقي اجتمع المسلمون بفضل الله ودخلوا على ال ال ال الجيش الكافر وبفضل الله سبحانه وتعالى عند غروب الشمس كان المسلمون قد انتصروا في اليوم الاول يوم خلصت المساله بس ايه بس ايه صلاه خوف موجوده دعاء الى الله موجود صدق نية موجود اثبات نية لله موجود رحمة القائد بمن يقود موجودة عطف القائد على عساكره وجنوده موجودة طاعة الجندي لقائده موجودة كلهم تواسية كأسباب المشط القائد قبل الجندي يتقدم لا يجد في المؤخرة في مكتب مكيف يوسل واد آخر الدنيا في الجبل مفيش الكلام ده كله وإنما هكذا تنصر الأمم وهكذا تنتصر الشعوب وهؤلاء هم صحابة الحبيب المصطفى بس لمحه واحنا ماشيين عشان الميراث بتاعنا ده لازم نعرفه هنعرفه ازاي؟ يعني العظمه دي كلها واحد يقول لك آه انا كانوا بيحاربوا كده لا ابني سبحان الله انت لو درست تاريخ اجدادك من الصحابه سبحان الله لهالك ما ترى ولسعدت بما تقرا ولانشرح صدرك وعلمت أن المسلمين طالما طالما استمسكوا بالكتاب والسنة فإن النصر حليفهم وإذا ابتعدوا عن الكتاب والسنة فإن الهزيمة حليفهم اللهم اجعلنا من المستمسكين بكتابك وسنة حبيبك يا رب العالمين. يتولى أبو بكر الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمر فيها عامان متواصلان وثلاثة أشهر إلا عشرة أيام بالضبط وحضرته المنية رضي الله عنه وارضاه قال ائتوني بعمر جابوا عمر ائتوني بعثمان جابوا عثمان قال اكتب يا عثمان هذا ما اوصى به ابو بكر ابن ابي قحافه نزع الايه اللقب بتاعه اللي هو ايه لا صديق ولا خليفه رسول الله خلاص. مش لا الناس كفايه لغايه ما عزرائيل يطلع الروح لا خلاص انا خليفه الرسول ابو بكر ابن ابي قحافه في اخر عهده من الدنيا خارجا منها وفي اول عهده بالاخره داخلا فيها اني اولي عليكم واخذته غاشيه اخذته زي سنه سكره كده سيدنا عثمان قال ده ايه؟ ده فارقات المريض او فارقات فروع فكتب عثمان اني اولي عليكم بعدي عمر بن الخطاب ما كان ممكن واحد غير سيدنا عثمان زي ما بنشوف في ال- المحيطين اكتب حد شايف فسبحان الله هذا ما اوصى به ابو بكر بن ابي قحافه في اخر عهده من الدنيا خارجا منه في اول عهده بالاخره داخلا فيها اني اولي عليكم راح سيد خليته غير اول سيدنا عثمان قال يحصل مش كده عمر بن الخطاب ثم بعد ذلك عاد الوحي لابي بكر قال يا عثمان اعد علي إيه، سمعنا كده اللي انا كتبته اللي انت ده انا مليتهولي قال ولي عليكم عمر بن الخطاب شرح الله صدرك يا سلام هي دي كان عايز دي فالناس دخلوا يستدموا عليه يوشوشوه بقى يا خليفه رسول الله تولي علينا عمر كلام ها؟ كان علينا شديدا والرسول بيننا وكان علينا شديدا وانت معنا فكيف وقد انفرد بالامر بتبقى شوف ال- الديمقراطيه الحقيقيه اذا جاز تسميتها يعني هم بيعترضوا على الخليفه الكلام اللي قال قال ايه ده بمزاجك لا ده هو ده كان شديد علينا يا عم والرسول موجود مش الراجل الاعرابي قاعد عند الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ايه ان سبعين الفا من امتي يدخلون الجنه بدون حساب العربي يقول ايه قال له، الا تستجب ربك يا رسول الله نعم لقد استزدته وماذا اعطاه قال اعطاني مع كل واحد من السبعين الفا سبعين الفا يا الله الاعرابي قال له الم تستزد ربك يا رسول الله سيدنا عمر اتغاظ من الراجل راح قام قتل بكره قال له اسكت يا رجل قال له إليك عني يا ابن الخطاب أأنت الذي تعطي وأنا الذي والرسول شاف ده كله وساكت وشارح صدره وساب الكل يتحاور قدامه بس بأدب لأن عمر مش عايز الراجل يتقل على طب ما خلاص بقى ما تسكت روح اللي بتدينا سلام سبحان الله والأعرابي اللي شد الحبيب صلى الله عليه وسلم من قصيفته حته القماش اللي لبسها الخشب شد مشبه احمل هذا احملني على هذين البعيرين يا محمد من مال الله لا من مالك ولا من مال ابيك انا عايزك تحمل لي الجمالين اللي معايا دول حاجات بس لا فلوسك ولا فلوس ابوك يا خبر ابيض الرسول يقول له ايه انا اني سوف احمل بعي على بعيريك فنعم هشيلك اه ولكن لا بد ان اقتص منه ان انت دلوقتي ايه يعني دخلت فيها شويه شتمتني ايوه يا عم. دي دي فيها اقتصاد انا هحملك اه فقال الاعرابي لن تفعل الله الله الله لن تفعل قال لما قال لانك لا ترد السيئه بالسيئه هو عارفه فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه يا سلام الذي يتبسم بدت انيابه صلى الله عليه وسلم ظهرت صلى الله عليه وسلم وكانت اسنانه كانها حباس ج- حباس لؤلؤ ها، حتى اذا تكلم كان يتكلم من فمه كله لا يتكلم متقعرا ولا يتكلم من اطراف فمه كما يصنع الكثير منه يتكلم من طرف بقه حاطط البايب في شماله كلمه ليه لا كلام بقه كله تواضعا منه صلى الله عليه وسلم وكان يفسر كلامه تفسيرا يعني كان اللي يسمع كلام الحبيب الاعراب القح اللي ما يعرفش حاجه سبحان الله حتى يقال انه لو جاءه اعرابي قح ينظر في وجهه ويقول والله ما هذا بوجه كذاب ابدا من غير ما يعرفه من غير ما يعرفه سبحان الله وسيدنا اسيد بن الحضير مره قال جلسنا امام المسجد مره بعد العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر في ليله التمام البدر ليله التمام ليله 14 انظروا الى البدر او الى وجه البدر وانظر الى وجه رسول الله فاجد وجه رسول الله اجمل اه قاعد بص بص كده تتحرك لا وش حبيبي لان الصحابه بيشرحوا برضه يقول ايه بين نصلي خلف ابي بكر في اليوم الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا به يرفع الحجال الحجال اللي هي الستاره من ايه ام حتتين واخد بالك الستاره اللي معموله في حتتين كده ف- فنظرنا ونحن نصلي الى وجهه كان وجهه صفحه مصحف شوف الصحابه ووجه الحبيب بيفكرهم بايه؟ قران صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انا يا بابا تولى علينا عمر لان بكر نايم ده كله من التعب قال اجلسوني قعدوني مش قادر طب قعدوني ما توحدوني قال أبالله تخوفونني يعني ضعف انتوا عارفين نقطة ضعف فين؟ انتوا بتخوفوني من ربنا سبحانه وتعالى انا ابقى ظالم وظلمتكم عينت عليكم عمر اذا سألني ربي على ما تركت او على من خلفت على اهلي لقلت يا رب خلفت على خير على اهلك خير اهلك اه انا اخترت لهم احسن واحد ثم قال اتركوني مع عمر سيبوني شويه هذه الوصيه بقى انا جبت الوصيه بالنص عشان ما اسيبش منها ولا حرف لان كل كلمه قالها ابو بكر تنفع ميثاق وتنفع يعني وصيه لنا جميعا اللهم الفقنا بهم يا رب العالمين ولا تحرمنا ان نجالسهم في الجنه يا اكرم الاكرمين قال يا عمر ده كلام بينه وبينه بقى اعلم ان لله حقا في الليل لا يقبله في النهار المغرب والعشاء بيصلوا امتى؟ بالليل حق الله عز وجل بالليل ينفع واحد يصلي المغرب الساعه 1 الظهر ولا العشاء الساعه 3 العصر ان لله حقا ها لا يقبله الله ايه؟ بالنهار وان لله حقا في النهار لا يقبله بالليل ما ينفعش اصلي الظهر الساعتين ليل صح ولا لا؟ تمام وانه لا يقبل النافله حتى تؤدى الفريضه واحد عليه الصلوات قبل كده وقعد يصلي ألف ركعة لله هل بتصف عنه الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ واحد عمل 10000 عمرة هل 10000 عمرة يسقط الحج؟ وإنما اسمع الكلام اللي جاي الأهم ده إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم اللي, أو اللي, اللي ميزانه هيدخل يوم القيامة اللي اتبع الحق الحق ثقيل ولا خفيف؟ ثقيل ثقيل ثقيل على الناس ليه؟ لأن لو واحد وجهك بمشاكلك أو بعيوبك مراتك لو قلت الكلمة مش هي يقول لك يا أبو فلان نعم يا أخويا أنت بس قاعد توعد الناس وبتعمل تقول يا أخويا صلي ركعتين بالليل كده يقول لك يا وليه؟ تبقى أنت والشيخ عمر فأنت إيه أصبحت ما بتقبلش الحق رغم إن الست ما بتقبلش غلط طب بالعكس هي عايزة تصحصحك هي خدت بكلام الحبيب صلى الله رحم الله آه زوجة آه أيقظت زوجها بصلاة الفجر فلم يقظ فربحت وجهه بالماء البارد استيقظ ده سيدنا رسول الله لما كان يقول أيقظوا صواحب الحجرات ده الحديث إن شاء الله يمكن المرة الجاية من الأردن أيقظوا صواحب الحجرات اللي هو مين؟ نساء فرب كافية في الدنيا عارية في الآخرة جاءت الراجبة تتبعها الرادفة جاءت الراجبة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه كل ليلة يحصل الكلام ده خبط على بيوت نساء اصحى صح وقوم وبعدين يروح على بيت فاطمة حبيبته بنت يا فاطمة يا علي ألا تصليان؟ سيدنا علي ايه كان يكون قايم على ايه الدفل الاخير فحب ياخد اضطجاع خفيفه كده يقوم عايز إيه؟ عايز يهزر مع الحبيب حمام يقول له يا رسول الله إن أرواحنا بأيدي الله إن شاء أمسكها أمسكها وإن شاء نشرها نشرها يعني إحنا رحنا عند الله إحنا رأناها سبحان الله يقول سبحان الله يا أبا تراب وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ويقلب كفيه صلى الله عليه وسلم قال أين علي يا فاطمة؟ أغضبني وأغضبته ها؟ إحنا زعلنا بعض طب راح فين؟ قالت لا أدري الحبيب طلع يدور عليه شوف الحمل قال يقول لك ايه لما يضرك ولما سيدنا الحبيب اه ده منين يا عم الله يكرمك فراح يدور عليه بايه ايه بين ال- الظهر والعصر نايم جنب حيطه الجامع كده وعين الق- الحته البتاع بتاعته عليها تراب لان ال- ال- المسجد الرسول كان حصل تراب ورمل بعد الحديد ايه ونايم فبينفض ايه بينفض عنه التراب قوم يا ابا تراب يا اخويا يعني نايم على التراب ومتغطي بالتراب وقاعد بس فرح زعل فاطمه قوم انا سبحان الله قوم يا ابا تراب ده كان احلى لقب سيدنا علي يحبه ابا تراب قول يا ابو طين انت يا ابو تراب قوم قوم سبحان الله وبعدين راح ياخده من ايده يقول لها يا فاطمه علي جنتك ونارك لو لم يخلق علي يا فاطمه لم نجد كفءا يتزوجك يا بنت محمد الله الميزان كده في كفه مين؟ فلان الله هي برضه عايزه منه تقول له يا رسول الله يا ابا أأنا أحب إليك أم علي؟ آه لا السؤال إيه؟ محرج ده ها؟ شوفوها بقى يقول إيه؟ أنت أحب إلي من علي ولكن عليا أقرب إلى قلبي منك يبقى مين أغلى من الثاني؟ عظمة عظمة امال ايه مش علمه ربه وكان فضل الله عليه عظيما امال البيوت بتاع النبوة كانت ماشية ازاي والصحابة كانوا ماشيين وراها ازاي الامور ما تمشيش كده هتصلوا عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه يا سيدي يا رسول الله والله انا من بعد صلاة العصر قاعد بحل في مشكلتي ما لهمش حل وجئت جاءت صلاة المغرب وكان صدري يعني لا يعلمه الا الله دعوت الله سبحانه وتعالى ما ربنا يشعر صدري وبعدين جيت كده اول ما النور الضهر الجامع قلت ان شاء الله ده فيها خير الدرس ده ان شاء الله ولما هي بتبتدي كده يبقى ان شاء الله فلا اشعر بشرح الصدر الا انا يعني يعني نتذاكر سويا كتاب الله والكلام عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم لا يشرح صدر الا اما نطلع من بره الباب نسال الله يعني الرحمه والسلام يا رب يا رب العالمين آه. فسبحان الله سيدنا آه، سيدنا علي رضي الله عنه آه، يروح يصحيهم الحبيب كل ليل قوم آه، قوم بقى يا فاطمه الا تصليان بس هو بقى ده الموضوع فلذلك كثير من الناس يستغربوا قوي من موقف سيدنا رسول الله لما الامام علي كان عايز يتجوز على فاطمه مهم قوي دي سيب الشيوخ احنا مش قاعدين احنا مش طريقه انتاج لازم نخلص الحديث النهارده احنا زي هو يعني زي ما ربنا يكتب احنا ده انت عارفين اديني 20 سنه معاك واكثر لا بجهز حديث ولا برتب كلام وباجي مع الاول ابص في الوجوه السمحه دي ربنا بيفتح علينا ربنا يفتح علينا وعليكم بتوع العارفين بيت الكرم ربنا يحفظنا واجب في زمره الصالحين ويجعلنا واجب من الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه طلع سيدنا الحبيب على المنبر قال بلغني ان ابن ابي طالب الله ده تكون مختلف سنة ها لا لا سنة ها بلغني أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج على فاطمة هو حق ولا مش حق الأول؟ صح؟ تقول حق ها آه. أنه يريد أن يتزوج على فاطمة وبعدين سيدنا علي للأسف رشح كان راح يتجوز مين؟ بنت ابي لهب يعني شيء ها؟ ف وفاطمه بضعة مني ما رابها يريبني اللي يضايقها هنا فإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن فإن أراد أن يتزوج فليطلق فاطمة ثم لا يتزوج من يشاء واحد يقول لك الله ده الرسول بيحجر عليه بقى لا السيدة فاطمة جزء من سيدنا الحبيب فاطمة لما تدخل عليها الضرة بتاعتها بنت أبي لهب هتفرح ولا هتزعل؟ الرسول هيروح يزور بنته يلاقيها زعلان هيزعل ولا يفرح؟ فالرسول شفقة على علي أوقف مسألة الزواج ورحمة بعلي أوقف مسألة الزواج وخوفا على علي أوقف مسألة الزواج ولم يوقف حقا من حقوق علي الوزن دي يعني هو خوفه على سيدنا علي لان اصل القضيه لما تمس بقى بنت سيدنا الحبيب ها السيده فاطمه يقال يعني في معروف بتاع يقال وان وان كان الكلام ده فيه آه، الحديث ده فيه اخلال وفي الاسناد في حاجه كده وانا بنقع الحديث بس هحكي لكم الحكايه برضه لكن هي ايه ما تقولش الشيخ جايب اسرائيليات مش اسرائيليات اولا لكن هي ايه الاسناد في في حاجه في الضعف شويه لكن احكيها لك سيدنا علي ماليش ياكل يوم من الايام لا هو ولا السيده فاطمه الزوجه الكويسه بقى راحت شايله الشال بتاعها خدي عليه بيعي الشال ده قالوا يبيعوا باعوا بستة دراهم ستة ايه؟ دراهم وهو راجع راجل غلبان يا علي قالوا نعم اعطني لله قال له خدها راح مديله الستة انت بقى فيلسوف بقى هذا الكلام اللي ما يخشش ما مش ضروري يخش ما مش هيدخل في النقود عمره ما كان في نبوه الكلام ده طالما ان ستك قالت لك الله يرحمها اللي عوزه البنت احلى مع الجامعه يبقى انت مش فاهم لا ده دول ناس تاجروا مع الله رب العالمين فربحت تجارتهم ها؟ وكانوا من الفائزين ها؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون ها؟ ابو الدحداح يقول له ايستقرضنا ربنا يا رسول الله ربنا بيستلف مننا ما الفلوس فلوس عارف زي ايه ولله المثل الاعلى واحد بيدي ابنه مصروف في الشهر 10 جنيه مثلا في المدرسه او في الجامعه وجاب له 10 جنيه جه بعد يومين يقول لك إيه يا ولد قال له نعم قال له سلفني جنيه ده الاصل سلفني جنيه ويوم الجمعه الجايه اديه لك 10 لان العائد يقول ايه يقول الله ما هي الفلوس فلوس ابويا اصلا صح ولا لا وبعدين الجنيه كمان هيردوه لي 10 يبقى بدل ال 10 انا خدت منهم واحد اديته لابويا بقى كام؟ 9 والجنيه هو وعدنا انه يرجحه لي كام؟ 10 جنيه يبقى معايا 19 جنيه بعد جمعه قوي قوي وانا اثق في ابويا هو يقول كده الواد المجنون يقول ايه بقى؟ يا عم عصفور في اليد ها؟ ده ابويا انا عارفه ولا انا اي كلام يشوف يقول لك يا عم انا ايش ايش ضمني؟ ايش ضمني؟ ها؟ ده اللي بيشك بقى ها ولله المثل الاعلى من صاحب المال قال اداني المال ولا اديني من المال ده والحسن عندي بعشر امثاله وقد اديت ها الى 700 ضعف يا 700 ضعف سبحان الله العظيم العاقل والقوي المال ماله وانا عبده ها ما دام المال ماله وانا عبده يبقى ياخذ من اللي يا سلام لا نتبرع او نتصدق او نوزع او سبحان الله وينتظر فضل الله في الدنيا والاخره. فرجع وهو سيدنا علي لسه ادى الست دراهم لقى واحد في الست. هذه ليست من حقائق العلم وانما هي من ايه؟ من من ملح التفسير كما يقول الامام القرطبي. في رجل جر جمل ابا الحسن قال له نعم قال له تشتري؟ قال له منين؟ تشتري ايه؟ قال له لآجل يعني من اما يكون معاك يعني قال له من اين عرفت انا ما شفتكش قبل كده مش من المدينه قال له اتي اليك في المسجد بعد شهر قال له بكام؟ قال له ب 100 دينار قال ده مش هتاخد 100 دينار دلوقتي ها قعد الجامع مشي خطوتين قبل واحد اعراب ابا الحسن قال له نعم تبيع قال له بيع بكام؟ قال له بتقول قال له اشتري ب 160 اداله 160 دينار الراجل الثاني بياع لسه ايه؟ ما تمشيش قال له خد يا عم انت بعت بكام قال له 100 هنا خلاص خد سيدنا علي 60 وروح 60 دينار 60 دينار مش داهم بقى هو ده 6 دراهم انت 6 قروش 65 جنيه ها 10 ايه ده انت مش عارف تحسب المهم المهم فرجع بيبشر فاطمه سيده فاطمه راح ايه تحكي الحكايه سبحان الله يعني يا ادم قال نعم يا فاطمه اتحصل مع علي كذا وكذا وكذا لا تدرين من البائع ومن المشتري سلام هو الجريدة تمثلها رمز البائع جبريل والمشتري ميكائيل والجمل تركبينه يوم القيامة يا أمة الحسنين يعني يبقى طبعا والحجة على بعض بس السنة في خلل بس يعني أنا عايز أقول الحكاية أوضح بأوضح من كده بكتير هي اليوم حطت الرجلتين في ال في ال في ال في, ال في الاناء عندها وغطيته راح يا حسن انت جدك روح هات جدك اه راح سيدنا الحسن ينادي سيدنا الحبيب يا جدي امي وابي رفض يعني اكلها الا ان تاكل معنا راحت السيده فاطمه بتعرى الغطا لقت في الغطا تحت الغطا عشرين رغيف بدل الاثنين فسجد الرسول سجده وقال الحمد لله الذي جعل فاطمة بنت محمد كمريم ابنة عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها المحراب قلب الدب فسيدنا الامام علي الله يرضى عليه ورضي الله عن ال البيت جميعا سبحان الله الواحد مننا برضه وهو يحدث عنهم يجب ان يحدث عنهم بادب لكن معقوله الامام الحسين رضي الله عنه لو طلع من القبر اذا كان يعني هو قبر القبر طبعا لكن يعني يرضيه ان يطوف احد حول قبره كما يفعل بالكعبه معقوله ان يصلى في مسجد فيه قبر هل يرضى الحسين بهذا وأبوه راوي الحديث الذي قال له النبي يا علي إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترون قبرا مشرفا إلا سويته ولا صنما إلا كسرته يبقى سيدنا علي اللي مأمور أن لما يلاقي قبر مرتفع على الأرض يسويه بالأرض ها وأن سبحان الله ال- ال- ال- الصنم يكسره يبقى سيدنا علي هيرضى أو الحسين ابنه يرضى أن يطاف حول قبره أو أن يصنع ما يصنع صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا إن الحق ثقيل كثقله يوم القيامة يعني الإنسان اللي بيحصل الحق يبقى ده بي- بيتحصل إيه؟ اللي دل أن الحق أصلا ثقيل وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يدخل طبعا وما خفت موازين من خفت موازينهم يوم القيامة إلا باتباعهم الباطل وخفته عليهم وإن الباطل خفيف كخفته يوم القيامة يعني الراجل مرتشي ياخد الألف جنيه سهلة ولا صعبة؟ سهلة أوي. لكن الموظف يحوش ألف جنيه بعد كام سنة صعب يوم شوف الباطل خفيف قد إيه ها؟ ها شوف خفيف قد إيه وال- والحق ثقيل قد إيه يبقى اذا الباطل سهل ها الباطل سهل الشجره تنبت على مر كم سنه؟ سبع ثمان عشر سنين لكن لما تحب تقلعها تقلعها قد ايه؟ اه يعني السقوط سهل ولكن ايه؟ النمو صعب البقاء سبحان الله ده كل الكلام ده بتاع سيدنا مين؟ سيدنا ابو بكر للفاروق عمر سبحان الله وان الله ذكر اهل الجنه باحسن اعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم حتى يقول القائل أنا دون هؤلاء ولا أبلغ مبلغ هؤلاء ربنا لما ذكر أهل الجنة في القرآن ها ذكرهم بالصفات بتاعتهم ولا لا؟ أنا عايزك تروح النهارده تحفظ ها ما كنتش حافظ وعباد الرحمن صفاتهم بقى وشوف أنت فين ها أنت فين من الصفات دي؟ هل أنت فعلا من عباد الرحمن ولا أنت لسه بدري؟ فين عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما ها؟ هذه صفه هذه صفه صفتين اول صفتين دول. 11 صفه شوف انت بقى في كم صفه من ال 11 احد عشر صفه شوف انا عايز تتحقق من كم صفه فيهم وامسك فيها سبحان الله فانت ما تقولش بقى لما تقرا عن عباد الرحمن تقول آه، ومين يا عم اللي وصلنا لا لا لا لا احنا مش لا ازاي الانسان يترقى وينظر في الدين الى من هو افضل ينظر في الدين إلى من هو أفضل ولذلك رأى أحمد بن حنبل سفيان الثوري في الرؤيا رضي الله عن الجميع قال يا سفيان ماذا صنع الله بك قال والله أكرمني كرما لا كرم بعده قال له وأين الحسن حسن البصري يعني قال هيه لقد أباح الله له وجهه يراه بكرة وعشية الدرجات ده درجات عملنا عام ده بيقول ده ايه سبحان الله درجات بقى هم درجات عند الله هم درجات اللهم اجعلنا من اهل الدرجات يا رب آه. وان الله عز وجل ذكر اهل النار باسوا اعمالهم ها الكذب والفجور والفسق والانحراف والرشوه والربا والفواحش والشرب ها؟ وعدم الصلاه وعدم المحافظه عليها وعدم تعمير بيوت الله وايذاء المسلمين وسجن المسلمين وتعذيب المسلمين كل ده كله ذكر اهل النار وذكر بأسوأ أعمالهم ورد عليهم صالح الذي عمله تمام يعني مش كمان تقبل ده بالعكس المؤمن المؤمن ربنا سبحانه لما يسلك العبد طريق الإيمان ربنا يبدل سيئاته حسنات الكافر والعياذ بالله والفاجر قال يأتي يوم القيامة أدي مؤمن وأدي كافر أو فاجر المؤمن يمسك كتاب حسناته أول ما يطالع يطالع السيئات فيخاف ده خبر سيئات لا قوة إلا بالله في الآخر خلاص إيه؟ موجودة تحتها إيه؟ هذه سيئاتك وقد غفرناها لك العبد متعددة بخواتمها اللهم أحسن خاتمتنا يا رب دي الصفحة اللي بينه وبين ربنا بس سيئات ستر السلام السلام على ربنا يستره اللهم اجعلنا يا رب من المستورين دنيا واخره الذنوب ربنا لما قال له يسترك خليها بينك وبين وفي الاخر يديك التصريح بالايه بالمحو والايه والمغفره وبينك وبين العباد الكام حسنه اللي انت عملتهم يبص فيها كده كام حسنه صغيرين صحيح اخرها وهذه حسناتك وقد ضاعفناها لك آه. الثاني بقى والعياذ بالله اول ما يبص يبص يلاقي كام حسن عملها هاي الاسلام تمام ايوه كده فعلا الاسلام بتاعها استنى في الاخر هذه حسناتك وقد رددناها عليك الله. طب ليه لا يسأل عما يفعل هم يسألوه ما فيها عجب فيها رياء فيها منظرة فيها كبر في شرك خفي في أعمال مش خالصة على الكتاب والسنة في بعد في كده كله. وبينه وبين العباد السيئات وهذه سيئاتك وقد ضاعفناها لك اللهم ضاعف حسناتنا واغفر لنا سيئاتنا ولا تخذلنا يوم الحشر يا رب العالمين امين يا رب العالمين صدقي ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم صالح الذي عمل فيقول القائل أنا أفضل من هؤلاء اوعى تقرا عن الظالمين تقول أنا ماليش دعوة تقرا عن المنافقين تقول أنا ماليش دعوة أنت كل آية في القرآن قل أهو أنا ليه؟ الله يرضى عليك يا فاروق الأمة ابن عمر فاكرين انتوا حضراتكم قلنا لما تولى أول ما تولى أول ما تولى عايز يأمن نفسه الأول هتقول حذيفة بن اليمان معنى حذيفة؟ خلاص هتقول جاب أبو حذيفة أبو حذيفة ده كاتب سر رسول الله الرسول مديله اسم ال 17 منافق اللي في المدينة ومحدش يعرف اسم ال 17 المنافق إلا أبو حذيفة والرسول قال له يا أبا حذيفة طالما أنت على قيد الحياة وواحد من دول يموت تروح للخليفة اللي من بعده تقول له لا تصلي عليه ولا تقم على قبره ده من ضمن ال 17 وابو حذيفه ما يطلعش السر ابدا انا لما تولى عمر راح واخد ابو حذيفه على جنب قال له ابا حذيفه قال له نعم قال له استحلفك بالله اسماني لك رسول الله معقول الكلام ده شوف الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله خايف ابو حذيفه ده بطبلت عمر بن الخطاب أو عمر بن الخطاب يظن ان هو من ضمن ال 17 طب يبقى انا بقى افتح مين بقى فيبكي على نفسه فعمر يقول ايه ابو حذيفه عارف ومش راضي يقول لي فيبكي عمر حتى يسكتهما الصحابه شوف الخوف مش كل واحد طالع لي يرقص في التلفزيون شويه يقول له اه ربك رحيم ربك غفور ربك ودود ما تحبكوهاش ما تشددوش ترى اخرك مين ايه ده مين اللي قال الكلام ده ربنا هيدخلنا كلنا الجنه كده يعني معاك تصريح ها طلعت منين ها اللي خلى سيدنا عمر خاف على روحه النفاق وسيدنا ابو بكر يقول لو رجلي جوه ورجلي بره يمكن تطلع وسيدنا ابو ذر يقول ليتني كنت شجره ياخذها او يح... تنبت فتعقب آه. يعني عبدوها كده يقطعوها يعملها سبحان الله وقال سلمان الفارسي ليتني جديا تحسى مرقتي عند اهلي لان كنت جايب الناس يطبخون ويسلقون ويشربوا المرقه بتاعته ويريحوا آه. هكذا خلق الصحابه واحنا نسال الله السلامه اللهم لا تؤمنا مكرك يا رب العالمين فانت لما لما لما تقرا في القران صفه عن منافق او عن فجر ما تقولش لا انا مالي بالكلام ده احنا بعيد مين ده؟ من الذي قال وادعوا الله دائما ولا تجتنى من صالح دعاء بحسن الخاتمه رايت انت عندما راى عمر من يطوف بالمجد الكعبه اللهم امتني على الاسلام اللهم امتني على سبع اشواط وسيدنا عمر ماشي جنبه ومعلق على راجل عايز يشوف ده بيدعي الدعوه دي لايه؟ خلص الراجل راح صلى في مقام ابراهيم ركعتين ساب راح طلع على الصفا والمروه سيدنا عمر راح خلص راح حلق وتحلل سيدنا عمر اللي تعالى انت ايه الدعوه اللي طول ما انت ماشي اللهم امتني على الاسلام قال له كان لي اخوان يؤذنان احتسابا لوجه الله فلما حضرت احدهما الوفاه قال ائتوني بمصحف فلما أعطي المصحف قال أشهدكم والعياذ بالله أني بريء من هذا سيدنا عمر بن كعب وماذا كان يصنع أخوه قال كان عندما يصعد على ظهر المسجد كي يؤذن يتطلع على عورات الناس من فوق سطح المسجد الله امال بقى ال آه، كتب له اسمه عشان عشان فعل فعل واحد ده احنا كلنا كلنا هذا الرجل كلنا عندنا حب فضول يقول لا هم يسموه بالاتيكيت حب فضول لكن هو ده اسمه ايه؟ تتبع عورات ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته اوعى حاجه الا عورات الناس ولا تقف ما ليس لك به علم فلان باع واشترى وجاب وراح وجه لا تسالوا عن اشياء تبد لكم تسوء طيب. وان الله ذكر ايه الرحمه وايه العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا ولا يلقي بيديه الى التهلكه يعني دايما ربنا القران كله ايه مثاني اذا تحدث عن الرحمه تحدث عن العذاب تحدث عن الجنه يتحدث عن النار تكلم عن العلم يتكلم عن اذا كان تعلم عن الحياه يتكلم عن الموت وهكذا ربنا ذكر دي ودي عشان العبد يكون راغب راغب الى الله سبحانه وتعالى ولا يتمنى على الله غير الحق سيدنا عمر دخل المسجد النبوي لرجل اعرابي راح مصلي ركعتين بسرعه اوقف لا كما كان كثير من النبي السلام عليكم السلام عليكم اللهم زودني الحور العين في الجنه سيدنا عمر ماشي عليه وراح ماسكه من قفاه قال له احللت المهر واعظمت عروس وفين المهر؟ عايز عروسه بنت الملك ولسه فيها ثلاث ها دي حور عين قال الله لا يكوني مكانك لو بصقت في البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فرات مش لسانها بينقط زفارة لا ده لسانها بينقط شهوة ولو أخرجت أملها إلى أهل الدنيا في الليل البهيم لحولته نهارا موضحا يرى المؤمن بياض وجهك في صفحة خدها تغني لك يا من حرمت على نفسك الغناء في الدنيا تغني لك حورك العين في الجنة نحن الناعمات فلا نبأس أبدا الراضيات فلا نسقط أبدا المقيمات فلا نضعن أبدا فطوبى لمن كان لنا وطوبى لمن كنا له بس أكيد صوت يعني لا يعلم جماله إلا الله ها؟ شوف أنا أصل الراضيات مديت فيها قوي الراضيات فلا نسقط أبدا فكرت إذا رأيت أنياب الليث باردة فلا تظنن أن الليث يبتسم لما تلاقي مراتك واضع عليك يوم يعني دوام الحل من المحال ربنا يرضينا على بعض كلنا ان شاء الله فان حفظت وصيتي ده كلام مين بقى؟ صديق هذه فلا يقولن غائب احب اليك من الموت تعمل الكلام اللي قلته لك ده ولا بد لك منه وان ضيعت وصيتي فلا يقولن غائب ابغض اليك من الموت ولست بمعجزه ثم توجه أبو بكر وقال لمن حضر أيها الناس لا تنسوا هذا الدعاء ده آخر كلام سيدنا أبو بكر بعد الصحابة اللهم إنك ابتدأت الخلق من غير حاجة بك إليه يا رب خلقت الخلق وأنت مش محتاج لهم ثم جعلتهم فريقين فريقا للنعيم وفريقا للسعير فاجعلني للنعيم ولا تجعلني للسعير أمين الله شوف الدعاء الحلو شوف الدعاء يا رب انت خلقت الخلق وانت مش محتاج لهم وقسمتهم فريقين فريق لاهل النعيم وفريق هم اهل السعيد يا رب اجعلني من ايه؟ من بتوع النعيم وتجعلني بتوع السعيد اللهم انك خلقت الخلق فرقا فجعلت منهم شقيا وسعيدا وغويا ورشيدا فلا تشقني بمعاصيك ها لأن ربنا قسم في سورة هود أما الذين سعدوا ففي الجنة الثانية إيه أما الذين إيه شقوا والعياذ بالله رب العالمين اللهم لا تجعلنا من أهل الشقاء واجعلنا من أهل السعادة يا أكرم الأكرمين لذلك أنا بزعل قوي لما تقول لابنك يا شقي أو لبنتك يقول لك البنت دي شقية الشقي من حرم الرحمة من الله الشقي من انحرف عن الله البعيد عن طريق الله الشقي من لم يقرأ القرآن الشقي اللي ارتكب ما حرم الله الشقي الذي لم يصلي الشقي الذي ضاع بعيدا وتاه بعيدا عن نجاة السبيل هذا هو الشقي الشقي الذي ظلم الناس ولم يقتص لهم فبلاش كلمة ايه شائك للولد شق دي كلمة مش كويسة ما تدلعش الولد لأن أهل الشقاء وأهل الشقاء بكلمة يعني سبحان الله ولذلك سيدنا عمر لما دخل لناس مولعين نار بالليل قال لهم ايه السلام عليكم يا اهل الطاغوت قال لهم السلام عليكم يا اهل الايه ما رضيش يقول يا اهل النار شوف شوف شوف شوف اللفظ شوف اللفظ مع انهم مولعين نار اصلا قال السلام عليكم يا ايه يا اهل الطاغوت خاف يقول السلام عليكم اهل النار ابو هريره الراجل دخل عليه ابا هريره قال نعم قال له اصلي بعد صلاه الصبح قال له صلي بعد شروق الشمس قال لا ابو هريره اصلي بعد صلاه الصبح قال له صلي بعد شروق الشمس ثلاث مرات واحد قاعد قال ابو هريره قل له صلي ولا ما صليش قال اخاف ان ادخل تحت دائره قول الله عز وجل ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى ها شوف شوف لغايه فين لغايه فين وصلت سبحان الله لا اله الا الله اللهم انك علمت ما تكسب كل نفس قبل ان تخلقها فلا محيص لها مما علمت فاجعل ممن تستعمله بطاعتك إن الله إذا أحب عبدا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يهديه لعمل صالح أواخر أيامه فيموت على خير حاله هو ده استعمال الله للعبد يديك الخط المستقيم تمشي عليه آخر يومين ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان الله آه اللهم اغفر لنا بالحسنى يا رب يا رب العالمين اللهم إن أحدا لا يشاء حتى تشاء اللهم إن أحدا لا يشاء حتى تشاء فاجعل مشيئتك أن أشاء ما يقربني إليك السلام على الدعوة يا رب مفيش حد يقدر يشاء إلا لما تشاء أنت فخلي المشيئة بتاعك يا رب بما تريده أنت يعني بداخل مشيئتك بداخل رضاك سبحان الله ولذلك لما ربنا يكرم عبد لو ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته ها هل كنت ايه؟ سمعه الذي يسمع يعني ايه سمعه الذي يسمع به؟ قال ما يتلذذت الا بسماع القران وجده ما تفرقش الا لسماع مجالس العلم ربنا يحببه ويكرم ودنه بالنكت البيضاء ويكرر ودنه للكلام اللي مش كويس ويكرر اذنه للايه لما يغضب الله من اغاني او ايه أشياء بعيدة عن الله عز وجل وكنت آه طب يا لا يبتس به إيده ما تتحركش إلا في مرضات الله رجله ما تروحش إلا في مرضات الله يروح يغير مرضات الله رجله ما تطولوش العربية تترجم والأتوبيس ما يجيش والتاكسي يعطل وينزل في السكة ويمكن رجله في الآخر تتكسر ويرجع سبحان سالم غانم إلى بيته سبحان الله أدي لما ربنا ياخد عبد عنده خلاص ولذلك قال من جاءني منهم تائبا تلقيته من ايه؟ من بعيد مغفرة للتائبين. اشمعنى من بعيد؟ قال قبل حد ما يضحك عليه يسافر له السكه من بعيد قوي عشان يجي جد ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من ايه؟ من قريب ليه؟ قبل ما يبعد قبل ما يبعد شوف شوف رحمه الله ما توحدوه لا اله الا الله اللهم انت ثقتي ورجائي سيدنا ابو بكر يقول في اخر اخر لحظه بقى اللهم انك جعلت حركات العباد فلا يتحرك شيء الا باذنك فاجعل حركاتي في تقواك وانا لله وانا اليه راجعون واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبدك ورسولك ثم قادت روح ابي بكر الى دارها طالما العبد في الدنيا ماشي صح ربنا سعى خروج الروح يلهمه ان ندخل شاكين ومتعه الاسلام. الثاني والعياذ بالله اللي طول حياته منحرف. زي ما قلنا في سوء الخاتمه يجيله ابليس والعياذ بالله على صوره قريب مات له من قبل. اتعرفني؟ يقول اعرفك. يقول له انا من؟ يقول انت خالي اللي مات السنه اللي فاتت. اللي عرفني يعني لا اعرف هو بيتشكك كده. يقول له انا مت قبلك. ان اردت ان تدخل الجنه فمت على دين النصارى أو مت على دين اليهود والعياذ بالله فيفتن ولذلك ندعو الله دائما اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا وفتنه الممات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله